نهايتك انت تختارها ساعتها تبكي من قلبك عشان ولا حسنة تخسر ماشي مرة في الجامعة وبعدين لقيت شاب ماشي ببنطلون فيه قطع كده من تحت الركبة الكلام ده كان من حوالي 20 سنة فاستغربت فبسأل يا جماعة هو ماشي ازاي كده طب نجمع ونجيب له بنطلون طيب قالوا لا اصل المغني الفلاني لبس بنطلون مقطوع من نفس المكان ده فبدأت خطوط الازياء والموضة في مصر تنزل بنطلون مقطوع بالشكل ده طبعا الكلام ده كان قبل ما اي بناطيل تبقى موجودة مقطعة والكلام ده فقالوا لي قال لك لان الشباب بتعتبر المغني ده قدوة فالناس هتقلده عمل اي حاجة هتقلده زي ما في وقت من الاوقات ممكن يقلدوا حد في حلقة شعر في طريقة كلام آه، الكلام ده مشهور ومنتشر في واقعنا يا دكتور حازم بس يا ترى هل القدوة الحقيقية احنا محتاجين لقدوة ولا مش محتاجين لقدوة وهل القدوات دي تفرق في حياتنا كتير ولا ما تفرقش كتير حبيبي يا باشمهندس حبيبي يا دكتور مصعب الله حبيبي يا دكتور يبارك اسامه فيك.
والله يعني نجوم نور ربنا الدنيا.
يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم مباركين اينما كنتم اللهم امين آه، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الله عليه صلى وسلم.
الله عليه وسلم آه، قضيه القدوه هي اخطر قضيه في الحياه الله أكبر.
آه، ق- القدوه يعني مين اللي انت عايش معاه يعني اخطر قضيه في حياتك هتحدد مستقبلك وهتحدد درجه نشاطك في الحياه هو مين قدوتك الله مين القدوه بتاعك يعني يعني ايه قدوتك مين مثلك الاعلى مم.
مين يقول لك اصلي وفصلي مين اللي انت حاسس ان هو اصلك وفصلك كلمه قدوه في اللغه جت مع حاجات غريبه جدا يعني جذع الشجره اللي بيطلع منه الفروع اسمه القدوه مم.
اللبشه اللي بتت... اللي بيطلع منها العماره كلها اسمها القدوه اللي بيطلع منها البناء كله فالقدوه دي اللي هي الاصل والفصل بتاع الحاجه اللي لو اتشالت الحاجه كلها تنهار فيعني ايه القدوه يعني الشيخ امين الانصاري ربنا يحفظه ويبارك فيه امين إيه، كان اول ما اتعرفت عليه وانا طالب في الكليه فبيقول لي انا قعدت خمس سنين من حياتي عايش مع سيدنا ابراهيم اهو ده معنى الله.
القدوه مم.
انا اصعب الله سنتين في عليك.
حياتي كنت عايش مع سيدنا يوسف الله أكبر.
وابتلاءاته والحاجات اللي هو فيه ده معنى القدوه القدوه دي اللي بتصبرك على الالام القدوه دي اللي بتخليك تدخل الصحراء وتعدي من الصحراء وانت مش همك لان في قد- يعني ماده قدوه القدوه في اللغه ماده عجيبه جدا القدوه ان انا امشي ورا حد خطوه بخطوه اللي هي نفس كلمه النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله.
حذو القبه بالقدس بالقبة بالظبط انا ماشي بحذيه انا ماشي خطوه بخطوه فعشان كده القدوه جت في القران مع اهل الحق مره ومع اهل الباطل مره وان على اثارهم ده مقتدون ده ده كلمه اهل الباطل يعني احنا على خطوات رجليهم ماشيين انسوا انما عندنا بقى في القران اولئك الذين هدى هدى الله.
الله هذا الله هم دول اوعى تدور على الهدايه بره اولئك يعني مش accreditation بقى في مثلا في علم من العلوم من اكبر استاذ في جامعه من ال top 10 في العالم واداك اعتماد انك انت الخليفه بتاع ده, ده, ده اعتماد من ربنا مم.
ها، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادى دول ال- التوثيق اللي قال اولئك الذين هدى الله دورش بره فبهداهم اقتده اقتده الهاء اللي في الاخر اسمها هاء السكت البقاعي في نظم الدرر بيقول هي بتفيد الوقوف يعني اقف هنا اوعى تظن ان في قدوه بره دول الا ده في فلاسفه في التاريخ ده في مغني راب ما حصلش ده في ممثل اجنبي في هوليوود ده في دكتور عالمي جراح عالمي ما حصلش ده في مخترع ده ده في واحد خد نوبل نوبل وينر ده في فبهداهم اقتدئوا امال التانيين دول نلغي اي فيلسوف او حاكم او عظيم من عظماء التاريخ لا هي ديت الحكمه ضلت المؤمن دول ناخد منهم الحكمه لما يكون في حكمه ولكن القدوه هم مين هم الانبياء إيه الب- فبهداهم مقتدى إيه الجوانب اللي ممكن ناخد منها القدوة من الأنبياء يعني إيه أكتر حاجة أو جانب أثر في حضرتك شخصيا نقدر ناخد منها القدوة دي الله ومعلش سؤال تاني إيه الفرق بين القدوة والأسوة الله آه، يعني آه، اسئله جميله ودكتور مصعب برضه لا يعني مذاكر اه دكاتره كليه الطب برضه مش اي حاجه يعني ما شاء الله الله.
بارك ال- القدوة والأسوة لما بكون مسافر مثلا من المنصورة للقاهرة فالطريق كله اسفلت بس لازم يبقى فيه مطبات حياة الصالحين والمصلحين عاملة زي طريق السفر بالظبط في اسفلت دوس بنزين انطلق انطلق ماشي بس امشي صح وفي مطبات هتلاقي ابتلاءات هتلاقي ازمات هتلاقي عوارض القدوة هو الذي ستسير وراءه من اجل ان تصل الى المجد ده الله.
الانطلاق اللي هو انت ماشي وراه في الانطلاقات امال الاسوه يقول لك تاسى واحد مثلا مات حبيب لي يقول لك تاسى بالنبي الذي مات ابنائه يبقى الاسوه التاسي والتعزي ال- الاسوه اللي هو قدوتك ساعه الابتلاءات ساعه الازمات ساعة الفقد ساعة الحرمان ساعة يا سيدي انت تعبت في الدعوة وابتليت في الدعوة سيدنا ابراهيم اترمى في النار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عذب وجاع و و و دي اسمها الأسوة فالقدوة ساعة الانطلاق ساعة البنزين والأسوة ساعة الايه وح- الحرام وحضر...
القطري.
وحضرتك بتقول ال- المثل الجميل ده ان احنا ماشيين في طريق او طريق سفر انا استشعرت ان في اخر الطريق ده الانبياء هم كلهم مشوا في الطريق ده فاستشعرت قول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا احنا بنقول ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط- صراط الذين انعمت عليهم وانت ماشي في الطريق انت شايف ان في اخره الانبياء والصالحين دي الجادة يعني اللي يمشي عليها هيوصل مفيش طريق تاني هو الطريق ده الطريق المعبد كل الطرق إلى الله مغلقة لكن الطريق المفتوح الوحيد هو طريق الأنبياء فعشان كده فبهداهم مقتده كل نبي من الأنبياء هتلاقيه مميز في حاجة أنت محتاجها في حياتك يعني ليه الأنبياء دول بالذات يا دكتور حازم ال 25 نبي ورسول اللي ذكروا في القرآن لأنه هم فيهم الغناء عن ذكر باقي الأنبياء ولأن أنت في حياتك هتعدي بمواقف معينه محتاج فيها قدوه ومحتاج فيها اسوه فهتعدي بلحظات نجاح ولحظات فرح ولحظات منشط وهتعدي بلحظات مكره ولا يعني فيها آه، عسر ولحظات تاسي وتعزي وك- فانت هتعدي بالمح... باللحظات دي واللحظات دي الدنيا ما صفتش لحد دايما يعني م- م- من ح- بدايه حياته لحد نهايه حياته كلها سعاده وبت- ده ما ما صفتش يعني الانبياء اشد الناس بلاء فعلشان ايه عشان يجي اتباع الانبياء يبداوا يتلمسوا الطريق وزي ما الدكتور حازم قال كده آه، افتكرت كلمه آه، سيدنا آه، ابو بكر الصديق وهو بيقول لسيدنا عمر في الحديبيه هو شايف حاجه بحساباته وبدماغه كده انا لا ما ينفعش آه، ازاي ألسنا على الحق أليس على الباطل آه، فلما نعطي الدنية في دين أوليس رسول الله حقا يعني وصل الأمر أن سيدنا عمر يقول يقول بعدها لقد عملت لهذا اليوم إيه أعمالا ليه لأنه كان اشتد في اليوم ده قوي سيدنا أبو بكر قال له إيه نفس الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله له. قال له انه رسول الله وليس يعصي مم.
فالزم خلاص.
غرسه طب انا عايز اسال سؤال ازاي يقنع طفل بيتخذ القدوه بتاعته لاعب كره مشهور او شاب صغير في السن بيتخذ القدوه بتاعته ممثل او مغني شايف الفلوس معاه وشايف يعني ناس معاهم دنيا ازاي يقنعه انه يبقى قدوته نبي من الانبياء او صح... صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان انك انت اسال اي انسان نفسه ينجح او يعيش سعيد او يصل للمجد او نفسك في ايه مم.
يعني ايه اللي نفسك فيه آه، انك انت آه، تستمتع اكتر ناس استمتعوا بحياتهم هم الانبياء نفسك انك انت آه، ت- ت- تعيش سعيد نفسك يعني تعال ما نشوف الانبياء اصل هو برضه يا جماعه يعني كثير من الناس لما بيجي يتكلم على الانبياء يجي يقول لك ايه القدوه في العباده آه، كذا كذا القدوه في الجهاد كذا كذا طب يا مولانا انا واحد عايش في الدنيا مم.
الديني هو كان قدوه يعني قدوه في النجاح الدنيوي مثلا سيدنا داوود كان مخترع عسكري صحيح وكان مؤسس دولة آه، وسيدنا سليمان نفس الموضوع وسيدنا أيوب كان راجل أعمال مالتي مليونير سيدنا محمد كان رئيس مجلس إدارة شركة عالمية شغالة في ثلاث قارات سيدنا إدريس من اسمه من المدرسة سيدنا إدريس هو اللي علم البشرية كلها الفلك والطب و... سيدنا إدريس ده قصة من قصص ورفعناه مكانا عليا سيدنا فأنت- نوح مم؟
اول اختراع في البشريه سيدنا آه، نوح سيدنا نوح السفينة.
والاختراع بتاع ال... فهو ال... ال... الانبياء في النج... طب تعالى في الحاله الاجتماعيه بقى واللذاذه والطعام سيدنا ابراهيم في عز الازمه جاء بعجل حنيذ صحيح مين يا جماعه من افضل الناس في الدنيا آه، بهجه وسعاده لما بيصاب بمصيبه ي- يفضل سعيد وبيعرف يفك عن نفسه وبيعرف يفصل وبيعرف مين اللي ده رجال اعمال كلهم يقول لك انا عايز افصل مش عارف افصل ازاي دماغي حريقه راجع بيتي اللي انا باصص لمراتي إح- سيدنا ابراهيم في عز الازمه وفي عز حرب الدنيا كلها عليه لما جاله الملائكه وبيحسبهم ضيوف جاء بعجل حنيذ حنيذ ده المندي والمصبي والمشوي وال... ولسه يعني حد كان عازمنا امبارح كده فجايب لحمه كده اوزي حاجه جميله قوي كده الله فواحد بيقول له ايه ده اتعمل ازاي قال له دي بتقعد معرفش كام ساعة مدفونة مم.
مع الفحم حاجة فده الحديث بقى اللي هو البهريز بتاعته قاعدة تنزل ف- ف- حاجة متعة هم قدوة في كل حاجة في جوعتني الكاريزما الشخصية الكاريزمية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه كانوا يكونون عليه لبدا يعني ايه يعني هيتجننوا من جماعه ما هو واحد آه، راجل اعمال آه، قمه الحكمه قمه الفعاليه المجتمعيه في المشاريع قبل البعث عليه الصلاه والسلام قمه ال- الروعه والفصاحه والذكاء نجم مجتمع بجميع المقاييس ففي اول البعثه قبل الحرب الاعلاميه عليه الناس كانت الناس كانت هتموت عشان تسمع كلامه مش عشان تسلم هي بتحب ده صلى الله عليه وسلم.
هي حابه الكلام منه عن اليمين وعن الشمالي عايزين عايزين جايين له يمين وشمال وعايزين عشان كده ربنا قال له لا انت مش مطلوب ان انت تبقى نجم مطلوب مم.
الدين هو اللي يبقى نجم الله مم.
فلو انت هتبقى نجم والناس مش هتتوب على ايديك لا مش عايزين دي احنا عايزين النجوميه اللي تؤدي لنجوميه الدين فالانبياء كانوا قدوه في الفعاليه المجتمعيه سيدنا سليمان عمل قوافل خيريه في العالم كله وجفان كالجواب جفان اللي هي ال- الصحن اللي بيتعمل عليه الخروف يتحط عليه ده كده جفاء من الجفن يا دكتور مصعب الجفن اللي بيحوط بالعين فهي برضه بتحوط بالخروف وتحوط باللحمه وكده جفان كالجواب كلام جميل الجواب ديت يا اما من خلصت ماده أصلاً.
جوبه اللي هي بتجوب الارض قوافل خيريه متحركه يا اما من ماده جبه الاكتباء اللي هو منقي كل حته لحمه تتحط مم.
مش اي حته مش اي طعام أه، وقدور الراسيات لا ده في كمان قوافل خيريه ثابته اللي هي بيسموها الايه تكيه مم.
آه.
اللي جعان يدخل ياكل ايوه ففي التكايه ثابته راسيات وفي كالجواب بقى بتطوف العالم انا جوعت يا دكتور حازم
انت جعان اصلا هو ده بالظبط كده هو فعلا جعان فهو قبل التصوير.
الانبياء عايزين نقول الانبياء كانوا قدوه في الصحه صحيح سيدنا موسى دخل 500 واحد واقف على البير زقهم كلهم ودخل سقى الفتاتين ايه القوه ومفيش حد منهم كح صحيح يعني ما صحيح.
كله عمل ما مش ما واخد هوش موجود بالك أصلاً.
صحيح قدوه في ال life ال lifestyle آه، عايزين نقول للناس وللشباب وللحكام وللمحكومين وللوزير وللغفير ولراجل الاعمال وللي عايز يبقى multi-millionaire وللي عايز يعيش سعيد وللي عايز يتمتع وللي عايز I must live my life ولل عايزين نقول للكل يا جماعه انت ما انتش محتاج تبص بره فبهداهم اقتده بس انت امشي وراه وربنا فبهداهم ده تقديم يفيد الاختصاص ليس بهدى غيره ما ت- ما تمشيش ورا حد تاني ال lifestyle عارفين يا جماعه لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول آه، آه، فاتبعوا مله ابراهيم الله.
يعني ايه مله المله من الجذر اللغوي بتاع ملل مم.
يعني ايه ملل انا يا عم مليت من كلامك الملل ده اللي هو التكرار الكثير للشيء لدرجه ان اللي بيشوفك ويكرره يزهق منك مم.
خدت بالك فيعني ايه ملة ابراهيم هي الاعمال التي كان يكررها ابراهيم الله.
ليل نهار الى ان مات الله في lifestyle ما هو ده ال- ايه اللي انت بتكرره كل يوم ايه ال- ال style بتاعك ساعه ما تصحى اول ما تصحى تعمل ايه او لما تيجي تنام تعمل ايه لما تخرج تعمل ايه لما تدخل بدا لما تشوف مراتك الرسول صلى الله عليه وسلم يتسوك عشان يعطر فمه عشان يقبل زوجته عليه قمه الرقي والرومانسيه فيش انا يعني هنقول ايه ولا يا دكتور طب ممكن بعض الناس دلوقتي لما تسمعنا يا دكتور حازم يقول لك انا رئيس جمهوريه نفسي انا يعني ايه انا دماغي عجباني وانا مش محتاج اقلد حد احلى مسا على رأس جمهورية. اه والله خلاص يا باشا خش يا وحش مش آه.
هو مبسوط كده اه يقول لك آه، انا هو اللي هيشرب في الاخر او الرد التاني يقول لك انتوا بتقولوا لنا نماذج عاليه قوي يعني انت احنا فين من اما تقول له طب النبي كان بيعمل كذا او ابو بكر عم- يقول لك ده ابو بكر مم.
طب ماشي انا اجيب لك امثله منين طب عباده مثلا كذا او صبر آه، فلان من ال- الانبياء مثلا سيدنا ايوب مثلا فتحس ان هو بيحس ان ال- ال- الفرق او الفجوه الفجوه بعيده فجوه بعيده مم.
ف- فبرضه يعني ما هو انت دلوقتي انا مش مطلوب لما اديك قدوه اول حاجه مم.
سيدنا محمد والانبياء كان عندهم سهوله رهيبه صح.
في حاجات كتير جدا في الحياه مم.
يعني رضي الله عنهم وارضاهم وكان عندهم توازن توازن مهول يعني زي الايه الوحيده اللي جه فيها العمل بالمعنيين مم.
الدنيوي والديني مع سيدنا داوود ان اعمل سابغات مم.
اعمل فعل مم.
امر اهو مم.
اه اللي هو اتقن عملك اتقن الصناعات العسكريه اللي ربنا فتح عليك انك تخترعها اه انا اعمل سب- ده اول ايه اخر الايه واعملوا آل داود صالحا اه ده و- واعملوا ص- ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا يبقى اعمل فعل امر في الاول بمعنى العمل الدنيوي مم.
واعمل فعل امر في اخر الايه بمعنى العمل الاخروي الله.
طب يا رب انا هبقى بطل دنيا ودين ازاي يا رب هجيب وقت منين يا سيدي شيل الثقوب السوداء من حياتك وانت تلاقي وقت مم.
شيل العلاقات الاستنزافيه من حياتك وانت تلاقي وقت شيل ال social media الا بقدر عملي من حياتك وانت تلاقي وقت شيلي اللي بتكلمك كل يوم ثلاث ساعات تكلمك عن جوزها وعيالها ونفس القصص ونفس الغيبه ونفس النميمه وانت تلاقي وقت فعشان كده ربنا في النص قال له ايه قدر في السرد مم.
ادي لكل حاجه قدرها بقى وانت بتسرد حياتك وانت بت ادي لكل حاجه قدرها رتب وقتك خليك انسان جد أخي، ما هو الانبياء بيع... مش بس بيدوك إيه، إيه، هما بيرفعوك هو في نجاح من غير تعب لا أبدا هو انا نجاح لعبه لا طبعا هو النجاح ده ضربه حظ النجاح ده معادله مم.
أخي، يبقى اذا انا انتوا ليه عايزيننا نتعب ما هو لان هو مفيش نجاح من غير تعب فعلا يعني طب يعني لازم ابقى زي الانبياء هو مين اللي هيبقى زي الانبياء اصلا ولو عملت كل حاجه في حياتك مين اللي هيبقى زي الانبياء بالظبط ولكن زي بالظبط ما شاب مثلا واخد مثلا ايلون ماسك مثلا مثل اعلى واخد بيل جيتس مثلا هو الشاب ده هيبقى معاه 500 تريليون في لا, طبعا.
لا ده, ده هو واخده مثل اعلى عشان يقرب صحيح كان- وخلينا نقول كمان انه انه شاء او ابى احنا كده كده كبشر آه، الت- التقليد وان احنا ناخد حد قدوه ده اصلا ضروره حتميه والا ما ضرب كانش الرجال يحتاجها النبي إلى- صلى الله عليه وسلم آه.
كان في يع- كلمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان محتاج لاسوه صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
يعني ربنا قال له اصلا بعد ما ذكر الانبياء دول قال له فبهداه مقتده آه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اكملنا عقلا واحسننا فكرا ويعني اقوانا يعني عزيمه ومع ذلك كان محتاج في مواقف معينه انه يتاسى فاذا كنت تتاسى يا محمد يا ابن عبد الله وانت اللي حزت كل هذا الشرف وهذا السؤدد في كل الصفات دي ومع ذلك لو هتتأسى تأسى بدول لأن هم دول القدوة اللي أنت آه، محتاج تتأسى بيهم اللي أنت محتاج تتأسى بيهم وإذا كان هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى يقال لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وإحنا كده أو كده بنقلد بس في ناس بتقلد ناس تنزلها وناس بتقلد ناس ترفعها وفي فعايز عدة الرفع.
مواقف مع عدة مواقف يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأثره بسير الأنبياء رحم الله أخي موسى لقد أوذي أوذي ب- بأكثر أكثر من من- ذلك فصبر الله كان صحيح كان في سبحان كلمه الله.
جميله جدا على اساس ان الناس بتشوف الانبياء ديت حاجه عاليه جدا نعم كان في حد بيقول ان القدوات ديت انها تستلهم ولا تستنسخ انت مم.
شايف ان هو الله.
حد عالي هو ايه جدا الفتح ال- آه، ما شاء الله لا أصل عشان جعان فالموضوع يعني آه، يعني ما تقولش مثلا الحمد لله دكتور حازم مثلا ناجح في الحياه او مم.
دكتور مثلا فلان ناجح في الحياه انت بتشوف اخر ما وصل اليه ما شفتش آه.
في مم.
البدايات هو عامل ازاي صحيح ما تنسخش نفسك منه مم.
لا انت استلهم من فلان الناجح ومن فلان الناجح ومن النبي الناجح ومن كرم آه، سيدنا ابراهيم ومن صبر سيدنا ايوب استلهم الحاجات دي كلها هتلاقيك في الاخر شخصيه ناجحه مش لازم تبقى تيبيكال فلان زي كل غير الناجحين ان برضه كلمه قد القدو او القدوه في اللغه مم.
معناها خطوه ورا خطوه خطوه ورا صحيح.
خطوه آه.
يعني آه، اي ملياردير هتاخده قدوه ليك مم.
عشان تبقى غني هو مش معرفك هو وصل ازاي أيوة.
صحيح واخد بالك مم.
فالصعوبه انه نموذج عالي بس انا مش عارف الطريق انا كفحت وتعبت ومشيت على الميه وطرت في الهواء طب انا اعمل ايه والله بقى طير انت كمان بقى شوف بقى انا عملت ايه واعمل زيي مم.
واخد بالك معايا انما ميزه الانبياء اللي خلت ربنا يسموهم قدوه ان هم ادوك الغايه وادوك الطريق خطوه الله.
مفصل.
خطوه مم.
طريق خطوه على آث- قفين على اثارهم مم.
نعم.
خطوه خطوه مم.
فانت مش هتتعب صحيح ازاي توصل للمجد بدون تعب المعادله دي لا توجد الا عند الانبياء ازاي تبقى ناجح وسعيد مستحيل عند الانبياء ازاي تضحك من وشك وقلبك بيضحك مم.
صحيح.
مستحيل إلا لو التوازن مشيت وراه.
التوازن ما بين الدين والدنيا مش موجود الا في ال- عند التوازن بين الدين والدنيا آه.
التوازن بين السعاده والنجاح مم.
ال- التوازن بين التوكل والاخذ بالاسباب الروح والجسد ال- اه التوازن بين الحب والعمليه مم.
التوازن بين اطلاق الخيال والمنطقيه التوازن بين الواقعيه الفكريه والمشاعريه التوازن بين كل حاجه وحاجه مم.
انت بتتكلم عن قمه الاتزان النفسي في الوجود مين اللي العلماء النفس قالوا ما فيش حد اتزن نفسيا في التاريخ غير النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم.
ما عندوش مشكله نفسيه عليه الله الصلاه عليه والسلام ما عندوش أي مشكله نفسيه صلى عليه الصلاه والسلام يعني عشان كده يعني فعلا قدوه في كل حاجه رجاله انا أنا- مش عارفين نقول ايه ونسيب ايه والله انا انا حاسس ان في اخر الطريق ده في هديه كبيره جدا اللي بيمشي ورا خطى الانبياء كما قال الله سبحانه وتعالى وهو بيحكي عن تاريخ الانبياء كلهم اولئك الذين هذا الله هذا ال- آه، آه، غير- الآية الثانية أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا إذا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات آيات الرحمن.
الرحمن خروا سجدا وبكيا بعد كده بعد ما ترك الناس القدوات ديت انت دلوقتي ما مشيتش في طريق الانبياء اكيد هتذل فخلف من بعدين.
بعدهم خلف أضاعوا اول حاجه الصلاة.
اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فس- فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أنا بحس كتير جدا لما بقرأ صراط الذين أنعمت عليهم إن في آخر الطريق مستنين الأنبياء أو يعني الأنبياء بتنتظر أتباعهم ما مم.
كل نبي النبي صلى الله عليه هو وسلم حوض يوم القيامه اه يمكن صحيح.
برضو من النقط ال- ال- اللهم المهمه بارك.
اللي نقولها يعني قضيه زي ما بنقول اهميه القدوه الصالحه خطوره القدوه بالسيف السيئة لما ف- آه، قارون لما فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وأهل العلم ردوا عليهم ويلكم ثواب الله خير صحيح ف- ففتنة الفتنة بالناجح دنيويا آه، قد تكون يعني ع- خصوصا في عصر ال social media والدنيا مفتوحه على بعضها آه، آه.
مفتوحه على البحري الناس بالذات ان هو دي- بيعرض لك دنيا بقى عن انستجرام صحيح.
و- و- صحيح.
ويوريك بقى فس- فسحي وحياتي ونجاحاتي وانا عملت ايه وكده بالظبط اه صحيح.
حاجه خطيره جدا مم.
اذا كل واحد فينا يا جماعه محتاج لقدوه كل واحد فينا محتاج لاسوه فاذا كنت ناوي تقتدي اقف عند القدوات الحقيقيه اللي تنفعك دين ودنيا واللي ترفعك دين ودنيا مفيش حد ابدا لو قلدته تاخد حسنات الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانبياء الله والمرسلين كن على اثارهم على خطاهم الزم غرسهم حذو القزة بالقزة خطوة بخطوة تصل إن شاء الله لكل مراد في الدنيا والآخرة يعني سعدنا جدا بيك يا دكتور حازم الحلقة دي ويعني نسأل الله جل وعلا أن يجازيك عنا خير الجزاء حبيب قلبي آه، حللت علينا يعني أهلا ونزلت سهلا جزاك الله خيرا جزاكم الله.
دمتم في أمان الله وحفظه وإلى لقاء قريب قادم في حلقة قادمة فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقينا كأننا أغراب حياتنا عبارة عن بوستات من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات هنا تعليق هنا إعجاب وده حالنا شباب وبنات طب احكم انت وانا راضي بحكمك فين ضميرك فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها تبكي من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسرها